وحواه والشورى للدين مناه هذا الإسلام يعلمنا أن يحيا المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم
السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار في الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع مهم جدا كل الناس آه، آه، آه، سواء كانت في القاهرة أو خارج القاهرة أو جميع محافظات مصر لها علاقة بهذا الموضوع هو موضوع النظافة نظافة شوارعنا بقت أزمة والأزمة ديت مش عارفين مش لاقيين لها حلول من أيام قبل الثورة لحد بعد الثورة مفيش حلول لهذه الأزمة نقول نجيب شركات أجنبية ما نفعتش شركات أجنبية نجيب شركات مصرية ما نفعتش شركات المصرية ن- يعني مش فاهم يعني نعمل إيه أعتقد إن هذه الأزمة لها علاقة بينا احنا بسلوكنا كمواطنين لازم نشارك في منظومة النظافة بشكل كويس ويكون لنا دور إيجابي في هذه المنظومة لكن مسألة إن احنا نتحجج إن كل حاجة نرميها على الشركات أو الهيئات أو المحافظات هي لها دور كبير طبعا لا يقل عن 90% من هذا الدور ولكن لازم يكون لنا احنا كمان دور إيجابي سعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس حافظ السعيد حافظ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أهلا بيك يا باشمهندس اهلا مسافر آه، نورتنا يا باشمهندس ربنا يخليك آه، مشكلة النظافة صداع في رأس جميع محافظي مصر اكيد من جنوبها إلى آه، شرقها لغربها كل محافظات مصر مشكلة النظافة آه، مشكلة تؤرق المحافظين وملهاش آه، آه، حلول جذرية يعني بنتحدث كثيرا عن حلول وبنشرك معانا آه، آه، آه، آه، وزارة البيئة ونشرك معانا هيئات النظافة ونشرك معانا شركات أجنبية وشركات مصرية وأيضا المازالت المشكلة مستمرة طبعا هذه المشكلة آه، آه، آه، الجزء الأكبر فيها في القاهرة بصفتها العاصمة يعني كمحافظة القاهرة هي اللي بتاخد أكبر ميزانية في هذا الموضوع وبرضه بيبقى فيها بعض المشاكل حدثنا يا باشمهندس عن هذا الأمر لا هي بس عايز اقول حاجه هي القاهره مش بتاخد اكبر ميزانيه في المشروع ده على حاجه هي القاهره بتتحمل عبء ان 40% من حجم مخلفات مصر موجوده في القاهره اه فهي دي ال- الحمل الكبير ان هي 40% من حجم المخلفات موجود في القاهره القاهره آه، تعداد سكانها بس 10 مليون مقيم تقريبا دلوقتي أعتقد بس أكثر.
10 مليون غير كمان خد زي يوم 10 مليون كل يوم داخلين جايين- خارجين.
داخلين عشان المصالح الحكومية اه فانت بتتعامل مع 20 مليون مصر.
مليون مواطن مصري في المخلفات غير العربيات وغير غير حاجة.
أماكن عشوائية آه، كتير كميات المخلفات المفرزه في القاهره بتتراوح بين 13 15 الف طن كل يوم فكميه كبيره جدا سوريا صعبه آه لكن الحمد لله تعالى ان شاء الله تعالى ما- مش آه ال- آه، مش مشكله ملهاش حل ولا حاجه لا- ليها حلول ان شاء الله تعالى بس محتاجه تكاتف الناس كلها م- محتاجه كلنا يبقى عندنا القدره وكلنا عندنا الرغبه في آه، النظافه وان توصل القاهره بتكلم على القاهره على اساس انا محافظ القاهره ان القاهره توصل بالمستوى اللائق بيها لكن آه، ان شاء الله تعالى في حلول موجوده على ارض الواقع آه، مشاركه بس آه، لان انا كجهاز تنفيذي فقط لا غير ان انا اشتغل في المنظومه لوحدي صعب لازم الكل يتكاتف والكل يشتغل فيها دي منظومه متفق معاك.
متكامله على مستوى العالم كله ان الناس كلها بتشارك في هذا العمل مش جهه واحده طبعا بالعكس المواطن له متفق دور معاك.
الجمعيات الاهليه لها دور الائتلافات ليها دور انا ليا دور وزاره البيئه ليها دور كلنا نكت مع بعضينا كده في بطاقه واحده اعتقد لو عندنا الرغبه الاكيده ان مستوى النظافه يبقى كويس هيبقى كويس ان شاء الله طيب باشمهندس بداية الأمر حدثنا عن دور الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة آه، اختصاصاتها إيه ودورها إيه و- و- وبتحل الأزمة بنسبة قد إيه هي الهيئة العامة لنظافة تجميل القاهرة دي هيئة منشأة بقرار جمهوري في سنة 1983 آه، العمل الأساسي بيها المنوط بيها في آه، كان آه، حتى من الاسم بتاعها الهيئة العامة للنظافة والتجميل فهي أساس العمل بتاعها الأساس هو عن النظا- مش- مسؤولة عن النظافة في نطاق محافظة القاهرة بالكامل مسؤولة عن الحدائق والتشجير في محافظة القاهرة مسؤولة عن الإنارة في محافظة القاهرة بيد- الإنارة مهمة نطاق- الإنارة بس الإنارة في الشوارع الرئيسية في الكباري في الأنفاق في مش الحدائق، الجانبية.
في شوارع في المسارات الرئيسية آه، لأن دلوقتي احنا من آه، من مدة كده كلفنا الأحياء هو آه، معظم عاملين الإنارة المنسيب بتوعها من عندنا من الهيئة لكن وزعنا اختصاصاتها شوية على الأحياء أحياء.
تشيل جزء الإنارة الداخلية في الأحياء بتبقى مسؤول عنها الأحياء ورغم ذلك احنا احنا اللي دايما آه، مسؤولين عنها فما بنهملهاش ابدا فدي ال- الاعمال الرئيسيه للهيئه دي النظافة الأعمال والتجميل الرئيسية.
والإنارة.
بالظبط م.
آه، احنا يمكن من اول 83 لغايه بدايه تفكير في ال- منظومه النظافه كنا بنقوم بالنظافه في القاهره بالكامل جميع محاورها كان عندنا في الوقت ده كان القاهره 16 حي فقط لا غير كان كميه المخلفات لا تزيد عن 6000 طن مم.
آه، النهارده احنا بنتكلم في آه، بقول لحضرتك بنتكلم في حوالي 15000 طن بنتكلم في كان عدد احياء القاهره 16 حي دلوقتي بنتكلم في 37 حي في القاهره فالحجم كبير المنظومه اتغيرت من بعد ال- سنه 2000 وده كان سبب اساسي في تغيير المنظومه شويه كان من ضمن الشركات او من ضمن خصخصه الشركات اللي كانت موجوده في في هذا التوقيت تم خصخصه ال- كان في تفكير في خصخصه النظافه كمان في القاهره آه، وبرضك نتيجه لضعف الامكانيات الم- اللي كانت موجوده ضعف الاعتمادات الماليه بالتالي ادى الى آه، شيء من الهبوط شويه فكان التفكير في الشركات سواء كانت اجنبيه او شركات وطنيه ما كانش الهدف منها شركات اجنبيه المهم كانت مناقصه فتعمل مناقصه عامه داخليه وخارجيه فتقدمت هي مجموعه من الشركات رسي على شركات أجنبية وبعض الشركات الوطنية منظومة دلوقتي في القاهرة متشعبة شوية القاهرة بتقسم لأربع مناطق في الشركات الأجنبية خدت ثلاث مناطق من المنطق من المناطق الأربعة خدت المنطقة الشرقية ودي بتشتغل فيها الشركة الأسبانية خدت المنطقة الشمالية والغربية ودي خدتها شركة اللي هي الشركة الإيطالية اللي هي أم عرب المنطقة الجنوبية ما تقدمش ليها في المناقصة شركات آه، سواء أجنبية أو وطنية في هذا التوقيت نظرا لأن آه، المنطقة الجنوبية دي تلت القاهرة على فكرة يعني هي منطقة آه، آه، أكبرهم.
آه، أكبر منطقة من المناطق آه، سو- عدد أحيائها أكبر عدد أحياء موجودة فيها 11 حي من أحياء الجنوبية القاهرة دي اللي هي البساتين وال نعم السيدة زينب وانت طالع لغاية التبين السيدة مم.
زينب خليفة 15 محطة.
مايو اه التبين.
كل ده كده لغاية التبين آه برضك بتاع المنطقة دي برضك مش مخططة تخطيط عمراني كويس آه عشوائيات فيها كتير.
عشوائيات فيها كتيرة جدا فبالتالي الشركات آه، حجمت عن الدخول فيها فابتدينا احنا آه، نقسم المنظومة النظافة بدل ما تبقى إدارة متكاملة للمخلفات على الشركات مسؤولين عن الجمع كنس النقل تدوير التخلص قسمناها لمجموعة من الشركات الهيئة العامة لنظافة المياه القاهرة خدت ال- آه، الجمع والنقل والكنس جبنا شركة من الشركات الوطنية اللي بتش- في الدفن والتدوير وشركة كمان آه، وطنية شغل في جمع المخلفات الطبية الخطرة في القاهرة هي دي المنظومة اللي موجودة عندنا في القاهرة ب- فمتشعبة شوية فيها كذا جهة مسؤولة لكن في النهاية الهيئة العامة لنظافة المياه القاهرة هي المسؤولة أو منوط بيها النظافة في القاهرة يمكن أنا دلوقتي يبقى عندي آه، تعاقدات احنا بنقول التعاقدات دي تمت من سنة 2002 لمدة 15 سنة بتنتهي في 2017 المدة طويلة شوية لأن حجم الاستثمارات فيها كبير شوية حجم الاستثمارات كبيرة شوية كبيرة اسمارت ايه يا باشمهندس حافظ اسمارت يا فندم انا عقد يتم 15 سنه ده دوت فيه فساد بين والله.
فساد وإجح... وعايز اقول لك ده, ده فساد وفساد ايه ده فساد واداره فساد 15 سنه عقود شركات لا يمكن الاقتراب منها 15 سنه زائد ان بنود هذه الشركات فيها جور على شعب مصر وكأن آه، آه، كان هناك ملك ويدير آه، المملكة الخاصة بمعرفتي هذه الشركات حضرتك انا هتكلم عن المنطقة الشرقية انا ب- ب- بقول لك اهو اتكلم انا منطقة- انا بقول لحضرتك اهو آه، آه، أنا انت عارف.
تعلم انا اتصلت أنا عارف.
بحضرتك اكتر آه، من مرة آه.
عشان شكوى انا ساكن في شارع موازي العباس العقاد من ارقى المناطق في القاهرة صح.
هذا الشارع اللي, اللي بتكلم عليه بطول الشارع كله شارع عمومي رئيسي في الاف من العربيات الراكنه في مدارس من اهم المدارس و- و- و- و- واقواهم في مصر وسمعتها كبيره جدا في مول من اكبر المولات في مصر في الشارع ده اكتر من كده حاجه لا صح عارف الشارع من اوله لاخره ما فيهوش صندوق هي هي- هي بس الا لما حضرتك اتدخلت مشكورا وانا ما اعتقدش ان شعب مصر كله يعرف المهندس حافظ او شعب القاهره عشان كل واحد او معاه تليفونه يتصل بيه عشان يجي له صندوق قسما بالله المشكله ان جه الصندوق تحولت المنطقه كلها الشارع كله للصندوق ده.
هذا صندوق اليتيم خد بالك سيادتك وبناء على ذلك احنا بنتكلم على اجحاف وعندما تحدثت مع الاخ المسؤول المهندس احمد سليمان جزاه الله خير الراجل يعني كل ما اكلمه يحس ان في مشكله لكن هو راجل محترم وراجل عندما تحدثت معاه قال لي هذه العقود احنا شركات ما نقدرش نعملها حاجه فده ده كلام آه، آه، لا مش ما نقدرش نعمل لها حاجه لا هي هي حضرتك حقوقنا فين احنا كمواطنين هي- هي- وقيس على ده طبعا ال- الغربيه و- آه.
والجنوبيه وغيرها يعني مم. هو بس عايز اقول لحضرتك حاجه برضك خلينا آه، آه، منصفين يعني عايزين نقول إن الناس اللي عملت هذه التعاقدات في التوقيت ده كان في سنه 2000 1999 وكان 2000 حسبي الله ونعم الوكيل فيهم فاكر انا بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل كان ما كانش عندهم ال- الخبرة كانت أول مرة يتعاملوا مع شركات فما كانش عندهم الخبرة الكافية ما كانش عندهم الرؤية المستقبلية للقاهرة في كانش عندهم التوقيتات دي ضمير.
كده قله ضمير وبعيد عنك آه، كانت الشركات دي حتى لما جت ما درستش الشارع المصري بالت- صح سلوكيات الشعب المصري صح آه، ممكن منظومه تنفع في ال- في الدول الاوروبيه لكن ما تصلحش عندنا في ال- في ال- في القاهره او في مصر فكان يجب دراسه كل ال- المعطيات الموجوده عشان الشركه لما تبدا تبدا ب- احنا كان عندنا طموح كبير جدا ان الشركات دي هتعمل طفره في النظافه في القاهره لكن آه، للاسف على اساس ان المواطن بينزل كيس البلاستيك للأسف.
ومقسم المخلفات آه.
الصلبه آه.
لوحدها آه.
واللي مش عارف ايه آه، لوحدها لكن للاسف احنا ما ما وصلناش للمستوى او ما يعني هذه الشركات لم آه، ما خلتناش في المستوى اللي احنا كنا نتمناه او طموحنا اللي كنا نتمنى ان نشوف القاهره نظيفه فيه كانت التعاقدات او الخطط العمل اللي كانت موجوده واللي الشركه بتتذرع بيها دلوقتي ان خطه العمل ما كانتش بتؤدي الى النظافه لا خطه العمل ما بتؤديش للنظافه المطلوبه بتأدي ليه يا فندم؟
كان الشركات ال- الشركات المتعاقده يعني حتى لما تقعد مع رئيس مجلس اداره الشركه وتتناقش معاه في مشاكل موجوده فيقول انا مش مش مسؤول نظافه انا كنت مسؤول بنفذ خطه عمل طبقا للتعاقد فكانت دي من النقط اللي فيها مشكله كبيره جدا ان آه، العمل كان ورديه واحده ودي صعبه جدا جدا الشارع متخطي ورديه واحده آه، خطه عمل بتاعتهم ان الصندوق العربيه الحاويه تعدي على الصندوق كل 24 ساعه ودي كان مستحيل مش حاجه فيش فيها تفكير ولسه مستحيل الكلام ده ماشي يا فندم؟ يعني لسه هذا والله الكلام بص موجود عايز اقول حاليا لك حاجه هو هو ما زال خطه العمل ماشيه وما زال الشركه بتشتغل كده لكن احنا دفعنا ب- كهيئه والدوله مشكوره برضك آه، ساعدتنا بجزء من معدات آه، بعماله مره تانية واحنا نغطي ال- ال- الوقت والتوقيت اللي ما يبقاش فيه الشركات بتعمل معانا في الشارع المصري ما بنغطي ال- آه، الصناديق اللي بتتملي كل كل ساعه صندوق عايز يت- عايز يتفضى عايز يت- ما- يا يتملى عايز فندم يتفضى الصندوق عايز صندوق اه صندوق على الصندوق آه، كميه الصناديق برضك اللي حضرتك بتقول عليها ان الصناديق مش موجوده الصناديق آه، منتهى الامانه برضك الشركات جابت واحنا استنى منها الصناديق لكن الصناديق دي امتى سور- يا فندم؟
سرقت امتى عشان يجي لنا من بس؟
سنه 2000 يعني بدايه التعاقد معاه هو كان المفروض خلال مده العقد كله بيجيب مثلا حوالي 15 20000 صندوق هو جاب الكميه دي في خلال السبع المده الاولانيه بتاعته نتيجه ان هذه الصناديق كميه كبيره جدا منها سرقت كميه كبيره منها اتحرق كميه ناس كتير جدا خدت صناديق داخل آه، ال- آه، الاماكن بتاعتها زي المدارس زي ال- آه، المصالح الحكوميه كانت صناديق بلاستيك الاول قيمه فالناس خدت الصناديق دلوقتي بقت صناديق حديد بقت تتسرق في الشارع في مشكله بالنسبه لموضوع الصناديق يعني بقت مشكله كبيره جدا موضوع الصناديق ده دلوقتي فاحنا بنحاول ان احنا بنغطي الصناديق دي حتى الشركات المفروض انها ما بتتناقش معاها في موضوع الصناديق تغطي الصناديق مره ثانيه نتيجه الصناديق اللي مش موجوده تقول لك انا اديت آه، الصناديق بتاعتي طبقا للتعاقد بتاعك جبت الصناديق بالعسل سلمتها بالاعداد خلاص فما ما عنديش فاحنا بنحاول مع الجمعيات الاهليه وفي آه، رجال اعمال بيجيبوا لنا مجموعه من الصناديق لان المكان اللي كان فيه صندوق زمان الناس عرفت هذا المكان هو مكان تجميع المخلفات فمهما تقول له ما فيش صندوق هو بيرمي في هذا المكان فبقى المكان مكان موجود فيه مخلفات نظر عدم وجود صندوق فاحنا بنحاول دلوقتي نغطي الاماكن اللي ما فيش فيها صندوق لما كان صندوق نحاول نحط فيه صندوق بنحاول احنا نشتغل في الورديه المسائيه اللي بتغطي الشركه مش متواجده فيها بكثافه غاون معاها في الورديه الليليه بكثافه وده برضك مش بنشتغل بجانب الشركه يعني احنا بنساعد الشركه بالعكس احنا بنعمل غرامات على الشركات طبقا للتعاقد بتاعهم لان الغرامات ليها سقف في العقد بتاعهم لا، الغرامات دي 10% من حجم ال- ال- قيمه العقد فبنحاول الكم- ال- وبعد القطاعات- 10%
هو بص بعد ال 10% هل في بند في العقد اللي بعد في 10% بند- يلغي العقد؟
في بند في العقد بيقول ان بعد ال 10% يجوز الغاء العقد طب ليه بقى؟ دي بس انتوا أنا- عديتوا أنا هقول لك- ال 20% انا هقول لك حضرتك حاجه مم.
بس احنا مش ما ما عديناش ما فيش سنه من السنين عدينا 20% هم حتى الشركات حتى اما انت عديت لل 10% آه للاسف الشركات آه بتتذرع بعدم الاعتراف بهذه المخالفات لان المخالفه موجوده ايه؟ انا لما اكون ماشي في الشارع في توقيت للمخالفه يعني انا المفروض لما اشوف امشي في شارع معين لو في آه، مخالفه في حاجه موجوده في الشارع اديله التوقيت بتاعها يعني اقعد 24 ساعه امشي انا في يعني بيبقى لجنه مشكله من الشركه ومن وحده الرصد الموجوده المسؤوله عن قبل ما نتكلم عن وحده اللفظ هناخد اللواء سيف الاسلام نائب محافظ القاهره سياده اللواء اهلا وسهلا وحش يا سياده اللواء بقى لنا فتره ما اتكلمناش ربنا يخليك لا أ- ربنا يخليك اخبار حضرتك يا سياده اللواء الحمد لله بحرام وبقى لك فتره ما ظهرتش على قناه الرحمه يا سياده اللواء لا لا لا بس لا لا لا علينا ولا انت عارف ان هو بس ظروف الشغل بس الله يخليك الله يعينك الله يا سياده اللواء انا عارف ان عندك المشاكل كتير ربنا يعينك عليها معانا المهندس آه، حافظ السعيد يا باشمهندس اه اهلا وسهلا يسعدك انا بقى وبنتكلم آه، على آه، مساء الخير مساء الخير يا عبد مساء الحميد.
الخير بنتكلم على مساله النظافه وخاصه ان المنطقه الغربيه فيها شركه اجنبيه
آه، بالظبط تمام.
وفي وفي مشاكل حضرتك سياده اللواء انت شايف ان الشركات دي بتقوم بدورها ولا شايف ان فعلا في مشاكل
هو طبعا مش بتقوم بدورها 100% بس مستوى الاداء عندنا يعني الحمد لله نظافه عندنا لا، لا، في مستوى المنطقة المنطقة العربية الغربية مقبوله الأداء الحمد كويس.
لله انما طبعا ما بتقومش بدورها شاملا لبعض الموضوعات قد تكون بعض الامور الخ- التهويه الخاصه بيهم كعاملين عندهم او نقص في المعدات او العماله اللي موجوده مم.
واحنا الحمد لله عاملين خطه خطه مواجهه في حاله كو- اي مواجهه اي قصور في الشركه بتشارك فينا معاها طبعا هيئه النظافه دور فاعل وكبير بالاضافه الى المقاولين بتوع الاحياء اذا حصل عجز في المعدات او العماله او حصل اي تقصير يتم مواجهتها في ساعتها بحيث ان ما يظهرش اثرها في تجمعات القمامه اللي في الشوارع.
مم. سياده اللواء عند حضرتك شركات مصريه بتعمل بجانب الشركات الاجنبيه لا انا عندي الشركه الاجنبيه اللي هي شركه امل العرب إيطالية.
وطبعاً الشريك الاساسي طبعا هيئه النظافه بتقوم بكل حاجه معانا برضك في حاله وجود اي عجز او تقصير.
طب سياده اللواء الكلام ده على مسؤوليه حضرتك يا فندم ايوه على مسؤوليتي مفيش طبعاً. هي مفيش فيه شركة محاباه يا النظافة فندم مفيش فيه محاباه
يا فندم مفيش فيه محاباه الكلام ده لا لا لا مفيش فيها محاباه لا اطلاقا وانا عندي هي عندي المنطقه الغربيه ماسكاها شركه امل العرب.
مم.
وطبعا الشريك الاساسي والمحور الاساسي في كمان في سد اي عجز وفي سد اي تقصيرات هيئه النظافه.
طيب آه، يعني اسمح لي برضو بمناسبه ان حضرتك معانا اسال سؤال تاني ملوش علاقه بالنظافه مساله الباعه الجائلين يا فندم فرصه بقى
احنا الحمد لله بدانا اهو فتحنا اول سوق للباعة الجاهليه في المقطم في 14 سوق شغالين فيهم حاليا دلوقتي هيتفتحوا خلال شهور ان شاء الله وماشيين في المشكله ومحددين 58 موقع على مستوى القاهره عشان تستوعب الباعة المتداولين كلهم لما تم معالجتهم ورفعهم هندسيا وعمل الرسومات الهندسيه الخاصه بيهم والمؤسسات التاجريه بتاعتهم وماشيين فيهم ان شاء الله ماشيين في البرنامج بتاعنا ان شاء الله كل خير يعني.
في يا فندم اقبال على السويقات ديت يعني البائع بيرضى ان يروح السويقه ديت السوافر كلها داخل المدينه مش خارج المدينه على وش واحده مفيش مبرر السوافر كلها داخل الكتله السكنيه داخل المدينه اه طب طب بالنسبه للباعة اللي هم حوالين دار القضاء العالي وحوالين آه، آه، في منطقه الاسعاف وشارع 26 يوليو ده
وطبعا زاد عددهم في الفتره الاخيره زاد عددهم زادت نظرا لتم الاعلان ان احنا بنعمل سوالقات وكذا فكل واحد جاب قديم وجاب كذا انما احنا عندنا حصر وبنجدد هذا الحصر على المستحقين فعلا ان شاء الله وهتخلص السوالقات وهتسكنهم ان شاء- إن شاء الله يعني سياده اللواء سيف شكرا لحضرتك ويسعدنا ان حضرتك تكون معانا دائما يا فندم العفو يا فندم كل سنه وانتم طيبين العفو.
بالصحه والسلامه يا فندم جزاك الله خير
عايز اقول لحضرتك حاجه بس اتفضل.
آه، بالنسبه لسيد ليو سيف نائب محافظ المنطقه الغربيه، المنطقه الغربيه من المناطق ال- المستوى الرفاه فيها مرتفع فعلا. يعني ال- من المن- طبعا من احسن مناطق الق- القاهره موجوده هي المنطقه الغربيه نتيجه احنا من غير يا فندم المنطقه الشرقيه لا لا لا لا والشرقيه كويسه يا فندم الشرقيه بس فيها احياء يعني هي مناطق معينه يمكن مدينه نصر اللي- يعني حضرتك شرق بالذات مدينه نصر هي شرق بالذات لان الحي كبير اكتر من- يعني مساحته كبيره جدا آه، لكن ان شاء الله تعالى في ال- آه، المرحله الجايه بسيطه جدا وقت بسيط جدا هيجي لنا معدات جديده ان شاء الله تعالى وهنحاول نغطي الجزء بتاع من- مدينه نصر شرق بالذات ومدينه نصر غرب لان دول منطقتين كبار قوي كاحياء كبيره والتوسع العمراني فيها آه، كتير ازد- يعني بيزداد بد- بدرجه كبيره جدا آه، دول منطقتين من المناطق الصعبين في المنطقه الشرقيه لكن ان شاء الله تعالى يبقى فيها في اجراء ليهم خلال المده اللي جايه باذن الله تعالى انا بمناسبه ان احنا مع بعض انا بحب اشكر جمعيه اسمها جمعيه رابعه العدويه آه، ما اعرفش جمعية- مين رئيسها لا، أو لا، لا، لا، جمعية- مين مسؤول عنها جمعية لكن انا محترمة.
بشوف صناديق مكتوب عليها جمعيه براءة.
رابعه العدويه شكرا ل- للمجتمع المدني او شكرا لهذه الجمعيه بالاخص على مجهودها في في مساله انها توزع صناديق من أجل آه، رفع كفاءة حي مدينة نصر شرق في مسألة النظافة ده مدينه برضك هنشكر برضك م- شركه مدينه نصر اسكان والتعمير برضك من الشركات ال- أنا بشوف جمعية طبعا العدوية على السنة دي ورابعه العدويه وشركه من شركات السيارات برضك في مدينه نصر غرب بتنا مجموعه من الس- من الصناديق في شركات وفي جمعيات اهليه نشيطه وبتساعد وتؤدي العمل المطلوب بيها طب حضرتك وصلتوا في سنة من سنين آه، إلى عدته 10% غرامات ولم يعترف بها من قبل هذه الشركات أو هذه الشركات آه، آه، حضراتكم شايفين إيه الحلول الجذرية لمسألة العقود الأجنبية المجحفة بص عايز اقول لحضرتك حاجه هو العقود النهارده بقى لها 11 سنه و12 سنه باقي على العقد المفروض المده المتبقيه على العقد هي المفروض ان المده دي المده دي ان انت دلوقتي تؤهل نفسك او تؤهل من سيعمل مكانها الوقت الوقت سريع احنا عندنا النهارده بقالنا اكتر من 11 سنه هذا التعاقد بعد كل اللي باقي في العقد ما عادش اكتر من اللي فات فبقى في إحنا هننتظر سنة انا كمان.
بس عايز أقول حاجه مش بننتظر ولا حاجه بالعكس ما احنا الد- الد- النهارده الدوله مشكوره بقول لحضرتك ان ساعدت بضخ مجموعه من المعدات السي- والسيارات عيننا عماله جديده شويه بنشتغل بجانب الشركات احنا دلوقتي بنفكر فيما هو من سيحل محل هذه الشركات هل الشركه الجهه التي سيقوم بها العمل احنا قلنا نعمل شركات وطنيه لكن عايز اقول لحضرتك للاسف الشديد الشركات الوطنيه الموجوده في قا- في مصر كلها شركات محدوده شركات مش كبيره لا عفوا يا مفيش- فندم أنا أنا مفيش أنا, عادات.
أنا, أنا مشيت في المعصرة وحلوان ما فيش عادات كبيره ايوه شركه لقيت لقيت فرق كبير مستوى ايوه ما آه، لسه هقول لك طيب يعني يعني هقول لك.
يعني انا انا انا مشيت شوارع المعصره وحلوان أيوة وجدت ماشي.
ان الشركه آه، اللي موجوده آه.
شركه وطنيه آه، هي آه، شركه ما هي- نهضه مقاولة مصر بتاعت المقاول العرب ايوه بالظبط و- و- وانا عايز احكي بمناسبه آه، ان احنا جبنا سيرتها مم.
انا عايز اقول لاهل اسكندريه ان جت شركه اونكس الشركه الفرنسيه اللي كانت موجوده في اسكندريه قبل عيد الاضحى ب 10 ايام تقريبا او اسبوع سابت الاسكندريه على بحور من القمامه توقف وسابت 5000 عامل في الشارع بلا مرتبات سابت معدات متهالكه يعني هي كانت عامله حسابها ان هي تهرب حولت كل فلوسها اللي في البنوك بره خدت كل الفلوس ومشت مقاول العرب بحسها الوطني الشركه العظيمه الشركه اللي يفتخر بها كل مصر مقاول العرب شركه عظيمه انا اعتبر انها يعني إيه إيه إيه اصل جمهوريه مصر العربيه موجود في مقاول العرب طبعا.
شركه عظيمه تحملت الكثير وحاربت من اجل تنميه الكثير دخلت مقاول العرب وهي ليس لها خبره في اعمال النظافه وبتتحمل الان نتيجه القرار الوطني اللي خدته بتتحمل انها ليها مديونات وليها فلوس عند الدوله وانا وانا حضرت لقاء مع رئيس الشركه والدكتور هشام انديل ولكن لا حياه لمن تنادي في مستحقات هذه الشركه للدوله الشركه خدت خمس شركه بتفتح جريد اول حاجه قبضت 5000 واحد حضرتك يا باشمهندس مقدر آه، العدد دي ايوه طبعا طبعا آه، تكلفه كبيره ف- فطبعا الشركه العظيمه دي انا انا انا انا لا وانا عايز اقول حاجه المقاولين العرب من الشركات الممتازه والشركات المحترمه وقياداتها محترمه و...
جداً.
واحنا احنا تعاملنا معاها انا مش بقول لك ما في ما هو شركات الموجوده النظافه موجوده في على مستوى القاهره او على مستوى مصر لا تتعدى اليد الواحده في مشكله لازم انت مش عايز ن- نخطا نفس الاخطاء السابقه احنا اولا ما تعاقدنا مع المقاولين العرب او الشركات اللي اتعاملت معانا دلوقتي احنا جبنا التعاقدات الموجوده تلافينا كل الاخطاء وكل المشاكل الموجوده في التعاقدات القديمه كل التعاقدات القديمه تلافيناها بس حضرتك- حطيناها في بوتقه كويسه ابتدينا مع المقاولين العرب آه، يد واحده مش آه، مفيش فيها انتوا كنتوا عند مول العرب ولا- وقفتوا انتوا كدوله سبحان الله انتوا كهيئه ده الناس يعني يعني ذوقوها شويه ادوها وبعدين خد بالك من محمد عادل راجل لا لا راجل كويس ده يعني لا، ما- ويقف في ظهرك يعني تعالى مثلا قلت مثلا انت عندك مشكله في الميعاد والميعاد بعيد عن بعيد عن التعاقد بتاعه هتلاقيه واقف في ظهرك لا.
و- و- و- و- والراجل هي- ده وقف مع محافظ الجيزه واقفه من قيمه شهر تقريبا وبعد جاب معدات من اسكندريه كبيره وقف معاه واقفه لما حصل اضراب في هيئه نظافه الجيزه فبناء على ذلك هتلاقيه في ظهرك فانت يعني هو ذوق ده الناس ح- شوية.
ده حقيقه يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجه آه، المهندس آه، اسامه حسين رئيس مجلس اداره الشركه المجموعه دكتور اسامه من ارجل الناس الشخصيات المحترمه جدا الشخصيات الوطنيه وانا ما انا ما في يعني ما بحتاج حاجه فعلا بتصل بيه بيلبي لا، وهتلاقي المهندس محمد عادل واقف في ظهرك.
اه وناس في- يعني يعني آه، كويسين طيب.
اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله تعالى في ال- ونتمنى ان هم ياخدوا محافظه في ال- القاهره كلها في العمل انا نفسي اشوف شارع عندي والله زي بص- شارع في المعصره وحلوان بص يا بأمانة.
فندم مش عايزين آه، ن- نك- ن- نكدس العمل كله في ايد واحده مم.
يبقى فيها مشاكل مم.
وده اللي احنا بنعاني منه مع الشركات ان شركه من الشركات واخده 16 حي مم.
فلما بيحصل فيها توقف او بيحصل فيها اي مشكله فتوقف عندك 16 حي بقى بيبقى في صعوبه ان انت تتدخل تسيطر سريع على او ال- تسيطر على على الأمر، آه.
فنفسنا كده الاحياء شركات تبقى شركات وطنيه جديده كل شركه تاخد حي حيين سينا الهيئه لو لا بس الشباب الوطنيه عندها امكانيات يا فندم اهم آه، حاجه في وزاره للأسف، النفاق دي.
للأسف. الإمكانيات.
امكانيات اساسها يعني اساس العرب العرب العمل لما دخلت اسكندريه آه.
جابت كام صندوق آه.
جابت لا يقل عن 3000 صندوق آه، آه.
مين يقدر يصنع 3000 صندوق في وقت واحد الا لما يكون عندك ورشه ضخمه طبعاً، طبعاً.
تبعك آه، وهكذا فيا ريت الشركات يعني شركه مختار ابراهيم مثلا او الشركات الضخمه في مجال المقاولات تدخل وتقتحم مجال عمل النظافه وتشتغل فيه لان اوريدي عندها امكانيات كبيره يعني احنا بنطلب شركات وطنيه بس شركات وطنيه بامكانيات طبعا لان الشركه الوطنيه من غير امكانيات ما مش هتقدر تعمل مش هتلاقي حاجه مش هتلاقي عمال اساس النظافه هي امكانيات سواء كانت امكانيات معدات او امكانيات بشريه الاثنين يعني لازم يبقوا ماشيين مع بعض في توازن واحد وخد بال حضرتك ان احنا نعترض على الشركات الاجنبيه ولكن الشركات الاجنبيه اذا ادت دورها بما يرضي الله لا انا لا ما خلاف.
ما اعترضناش ابدا يعني يعني يعني يعني إحنا لا نهاجم ولا نحارب احد لا، ولكن لا.
احنا بنقول ايه ان في دور الدور ايه ان انا الشارع بتاعي يبقى نضيف اذا كان الشارع بتاعي نضيف اهلا وسهلا مش نضيف بلاش عنها هو ده اللي احنا في التعاقدات الجديده اللي عملناها هي بدايتها مع المارين العرب ومع شركه تانية تنزل في المرج ان شاء الله تعالى خلال 10 ايام وطنيه وطنيه ان شاء الله تعالى مصرية من 100%؟
الشركات مصريه 100% على بركه الله آه، بس بالتعاقدات الجديده بالقرارات الشروط والمواصفات الجديده اللي هي منظومه النظافه على مدار ال 24 ساعه اللي تضمن حقوقنا احنا اه على مدار 24 كمواطنين.
ساعه احنا مطلوب مننا نظافه مش مطلوب مننا ان انت تكدس معدات عايز معدات وعماله ماليش دعوه بالمعدات وعماله انا ليا نظافه في الشارع بحاسبك بمحاسبه المخلفات بقى بالطن بنوزن المخلفات نيجي حي زي حي المعصره والمع- وحلوان دلوقتي المفروض ان الموارد العرب بتورد يوميا 1050 طن مخلفات طن مخلفات لازم تجري ورا الشارع تجيب المخلفات ما لو ما جابتش مش هتاخد فلوسها مم.
فابتدينا النهارده نحاسب المحاسبه بالطن منظومة ودي كويسة منظومه جداً.
كويسه ان الشركه من دول هي اللي تجري تدور على المخلفات لان لو ما جابتش مخلفات هتاخد عليها غرامه في عدم تسقيط العمل لمده تل... العمل بقى 24 ساعه ثلاث ورادي موجودين في الشارع الحكم على مستوى النظافه على مدار اليوم فدي كلها حاجات كويسه حاجات جديده مع الشركات اللي شغاله جديده ان شاء الله تعالى شايف في تحسن موجود في شركه المية الشركات الاجنبيه المده اللي باقيه فيها ما عادتش كافيه ان انت النهارده تاخد قرار فوري خصوصا ان الشركات دي برضك تعاقدات اجنبيه وليها فمش عايزين احنا في قصدك تقول التحكيم الدولي مش عايزين نخش لا تحكيم دولي او التحكيم مخ...
الدولي.
او او داخ... او محلي يعني الحجه الاتنين وال- يعني.
والفخ مش- اللي دايما موضوع مش- التحكيم الدولي مش اي حد حجة.
يقول لك هروح التحكيم الدولي اه مش حاجه هي موجوده طبيعي بس هو لهم سقف في في غراماتهم لهم سقف في آه، بينفذ طبقا لخطه عمله وهتلاقي خطه عمله مظبوطه لان لو في مخالفه في الشارع آه، تقعد 24 ساعه مش هتنزلها انت تعمل له غرامه لازم تقعد أربع- بعد 24 ساعه لو عايز تنفذ على حسابه بعد 15 يوم كل ده اتلغى خلاص احنا في التعاقدات دي ما بقاش المخالفه تقعدش حسبي الله ونعم ساعات.
الوكيل في من حررها هذه العقول ساعات معينه حسبي الله أو ونعم ممكن الوكيل.
خلال 8 منهم 8 لله.
ساعات ماكسيمم اعمل آه، تعاقد جديد مع شركه جديده او آه، تنتهي التعاقد فورا انا عايز اقول بس للساده المشاهدين اللي بيتصلوا احنا بنتكلم آه، المهندس حافظ هو نطاق محافظه القاهره يعني آه، آه، خارج القاهره هو مش هيقدر يجاوب على اسئله خارج القاهره لكن هو داخل آه، محافظه القاهره هو رئيس هيئه العامه لنظافه تجميل القاهره طيب باشمهندس عايزين نتكلم هنخرج بقى من اطار العقود دي ونتكلم على آه، نوع جديد من المخلفات بقى موجود بشكل كثيف في شوارع القاهره والشوارع الجانبيه و- وصداع ايضا مخلفات البناء هي بص هي دي دي نقطة تانية من النقط اللي عاملة عندنا مشاكل أو عاملة بتاخد ليه؟
جهد كبير مننا. مشكلة مخلفات الرطش والمباني زادت بعد الثورة عشان ما نزهقش بالثورة لكن هي زادت نتيجة ال- نتيجة الانفلات ال- اللي كان موجود آه، بقاش في سيطرة على العربيات الكبيرة القلابات الكبيرة بقاش في سيطرة على عربيات الكارو اللي موجودة آه، بقى ال- الناس دي ناس خارجة شوية فيهم جزء كبير أو خارج على القانون بقى صعوبة التعامل معاهم الشرطة آه، النهاردة الداخلية بقى لها مهام كبيرة وفيها بنتمنى انها ترجع تاني بالمستوى اللي هو تعمل بيه احنا تخيل انت حضرتك في محافظة القاهرة احنا يوميا بن- يوميا بالليل الوردية المسائية دي بالليل يوميا بنرفع من 5 ل 8000 متر مكعب رتش كل يوم طب ما كان عندكم تجربه نجاح اللي هو الرقم اتصلوا بيه و...
كل يوم ونشيل لكم نعم، مجاني بس دول كلهم من كل دول يعني 90% منهم قلبات كبيره جدا جايه من نتيجه ال- البنى بدون ترخيصات نتيجه الانفلات اللي موجود وده بياخد مجهود كبير مننا بالليل يعني تخيل حضرتك لو المجهود ده كله بذل لرفع المخلفات الصلبه بس كانتش عندنا مش هتلاقي- مشكلة.
مش هتلاقي خالص مش هتلاقي اي شيء فنتمنى في تجربه جديده بنعملها في البساتين يمكن خلال امبارح ولا النهارده هبتدي الراجل فيها ان في بعض الشركات ابتدت تجيب معدات للاستفاده من مخلفات رش المباني ده بتحويله لبندوره او انترلوك للرصف الشركه دي بتعمل تجربه معانا ونتمنى انها تنجح بحيث نحاول نتخلص من مخلفات الرش المباني اللي موجوده في الاحياء في الشوارع دي بحيث يبقى في مكان في كل حي من الاحياء لمخلفات الرش والمباني يكون فيها المعدات او مصنع الناس دي بحيث هي واحنا نتمنى معاك هذه التجربه تنجح الحاج ابو محمد السلام عليكم حاج ابو محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا فندم اتفضل
لو سمحت يا باشمهندس الله يحفظك اتفضل يا فندم آه بالنسبه للمزلجان ارض اللغه والترعه اللي بتجيبها في المزلجان ارض اللغه لغايه ما توصل لعبه الحمد كلها الله يعدك زباله من اولها لاخرها طب ومردومه حاج ابو محمد وعندنا حاج شارع حاج اسمه ابو شارع محمد الصفاوي بلغ على- الجيزه خلاص حاج ابو محمد آه، سيب تليفونك في الكنترول او العنوان ونديه للاخوه في محافظه الجيزه بس احنا يا جماعه بنتكلم عن محافظه القاهره والاخوه اللي في الكنترول مكالمات محافظه القاهره شكرا آه، مسائل آه، آه، آه، المدافن يعني في مدفن كده بنعدي عليه في طريق لان لان ايه الان اي او مم.
الان اي هذا المدفن انا من ساعه موضوع الفلونزا الطيور أنا بشوف اللي بيدفنوا فيه الفلونزا خنازير بيدفنوا فيه كل موبقات لا لا, لا.
او كل هو بص المدافن دي يا فندم ملهاش عمر لا افتراضي لا لا ليها عمر افتراضي وهل بت- لا تخرج لا خارج لا.
الكتله لا لا السكنيه لا لا عمر افتراضي يا فندم المداخل اولا المدافع المدافع الموجوده في محافظه القاهره في اولا المت- المدفن الر- اللي حضرتك بتتكلم عليه على محور ان ايه هذا المدفن هي مدافن الوفاء والامل هذا الم- هذا المكان كان موجود مدا- مدافن عموميه فيها جزئين جزء كانت بتديره الهيئه وده اغلق تماما اغلق تماما وتم آه، يعني آه، معالجته تبديلها- صحيا.
معالج- تماما ب- ما عادش فيه اي حاجه خالص المدفن الوحيد اللي موجود في الوفاء والامل على محور ان ايه هو مقف- مدفن بتاع شركه MCC الاسبانيه وهذا المدفن مدفن صحي بيراعى فيه الشروط البيئيه حتى لو انت لاحظت كده خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا لا اشعالات ولا في اي حاجه معرفش المدفن ده بقى أنواع اتأهل.
طريق.
اه اتاهل خلاص لان ده بقى طريق حيوي ما عادش ينفع فيه مدافن وال- فبالتالي والعمران بيقرب منه بالظبط فاحنا اغلقنا هذا المدفن بالكامل شغال فيه دلوقتي مدفن بتاع شركه وفاء السير وده مدفن صحي بيراعي فيه الشروط البيئيه مفيش منه اي تلوثات او اي حاجه لكن المنظومه اللي جايه في القاهره ان شاء الله تعالى ان ال- باقي المخ- المخل- المدافن اللي موجوده او المقالب الموجوده في القاهره ان شاء الله تعالى في المرحله القادمه هيبتدي خروج خارج لان المدافن النهارده ابتدى الزحف العمران العمراني يجي بقى عليها، يجي أيوة.
عليها فان شاء الله تعالى عندنا خطه لنقل هذه المدافن سواء كان في طريق العين السخنه او سواء في العبور في منطقه كبيره في العبور مدافن صحيه مدافن موجوده في القاهره مدفن عندنا مدفن صحي على مستوى آه، راقي يعني برضه في مدينه 15 مايو ده بي- بياخد المنطقه الجنوبيه بالكامل عندنا مدافن شغاله فيها شركه آه، ام عرب في القطاميه عندنا مدفن في مدينه السلام دي المدافن الموجوده في محافظه القاهره كلها مدافن ما زال لسه فيها الساعه الساعه بتاعتها ما زالت تشتغل ما ما اغلقتش ولا حاجه المقلب له س... له توقيت له عمر افتراضي ساعه ما بيجي العمر بتاعه بننتهي من غلقه بيبتدي تاهيله ومعظم المك- الاماكن اللي كانت فيها م- مدافن بعد كده حولت لمسطحات خضراء يمكن اقرب مثل ليها حديقه الدوليه حديقه الفسطاط حديقه الازهر كل دي كانت مقالب عموميه زمان النهارده بقت حديقة على- الأزهر؟
اه النهارده والله؟
بقت- اه النهارده بقت على اعلى مستوى من ال- ان شاء الله خضره والجمال، وجمال أيوة.
وبتصلح كبيئه كمكان مناسب للزراعه متنزه مم.
آه.
طيب آه، مدام منى السلام عليكم السلام عليكم وعليكم ورحمة السلام الله يا فندم اهلا وسهلا اهلا بحضرتك ما اتفضلي يا انا فندم أنا بتكلم آه، تحيه ليك ولديسك آه، بقول لحضرتك ايه انا بتكلم بخصوص الجناين صحي النزهه جميل حدائق اه آه، حضرتك اهملت بالكامل اللي كان بيتقص الشجر ويتنضف ال- الزرع الناس كانت بتيجي تقعد على النجيله كده قدام الكل- الكليه الحربيه شارع آه، آه، فريد سميكه شارع فريد سميكه والشوارع الثانيه عبد الحميد بدوي كل كل الجناين مهمله بالكامل لا لا والمشكله اللي بتنرفز الواحد الناس العمال اللي بتوع حي النزهه بيبقوا قاعدين قاعدين على الرصيف ماسكين مقشه وقاعدين بيفتح الميه يغرق الجناين الميه بتفضل بت- بتسيح على الرصيف يعني بتنزل اهمال فظيع رد عليه يا ما فندم.
بيشتغلوش العمال واقفين ما بيشتغلوش لا، عايز اقول لحضرتك والز- حاجة- اقول لحضرتك حاجه بالنسبه لفريد سيميكا وانت تعلمي ذلك تماما فريد سيميكا م- نص الشارع تطور تتطور وبقى على اعلى مستوى باقي الجزء فقط اللي هو عند غرفه المبيع بتاع القوات المسلحه من اول الكليه الحربيه من اول من نهايه نادي الطيران اللي بتاع وده في العمل شغال ال- حضرتك انت نزلت امتى حضرتك زرت المكان؟
انا زرت المكان انا انا بتمشى كل يوم عند سور الكليه الحربيه التطور اللي حضرتك بتتكلم عليه بيفتحوا الميه بس انا لو غرقت في اللي برجليا الطين ب- من كتر الميه بغرق ميه لا يا فندم أنا بقول لحضرتك المكان مطور من ميدان الحجاز من ميدان الحجاز لغايه نادي طيران بالكامل فريد سيميكا مطور في هذا الكلام باقي جزء فقط لا غير من عند نادي من نهايه نادي الطيران لغايه غرفه المبيع وده العمل فيه بيتم حاليا فيه طور الشغل الشارع عايز الاهتمام عشان دي م- اماكن جميله جدا يا فندم لا يا فندم انا إنها- عارف انا عارف الخ... ال... ال... ده الشطر الثاني من عملنا ال... ال- ال... المظهر الجمالي بتاع الحدائق اما بيبقى مستواه كويس بيؤدي ل- بي... بيرو... بي... يعني بيخلي الناس يبقى فيه راحه نفسيه شويه منه هقول لحضرتك حاجه ان شاء الله تعالى الراجع هذا بلاط الشطر البلاط بتاع الجناج متخلع يا فندم انا عايزاك بس تمشي على ما هو رجليك البلاط اتخلع يا فندم نتيجه مش مش احنا اللي خلعناه نتيجه الاعتصامات والاضرابات اللي موجوده احنا مش احنا اللي بنخلعه احنا بالعكس مش احنا حضرتك اللي بتخلعه انا فاهمه بس كان في ناس بتبقى واقفه ب- بتلا- بتراعي الجنينه او بتقص بتقص الحشيش ده صوت الضفادع من كتر الميه اللي مفتحينها وخلاص م- مضايق حاضر يا فندم الدنيا كلها.
هن- نراجع الش- نراجع المنطقه دي يا فندم حاضر انا بشكرك هنقف- يا منى حاضر يا مشاركتك فندم.
الايجابيه حاضر.
ديت بشكرك حاضر.
جدا والمهندس حافظ آه، آه، حاضر.
مشكورا هي يكلف ورديه انها تعدي هناك وتشوف المشاكل فيها بس انا بشكر مشاركتك الايجابيه في هذا الامر ويا ريت الناس تحظى حظوك وتشارك معانا آه، لو في مشكله او حاجه الابلاغ عنها ده هيبقى شيء آه، كويس جدا آه، باشمهندس حافظ آه، اتكلمنا على آه، المقالب ديت والمقالب دي يعني انا فوجئت ان آه، بقى حديقه الازهر دي كانت مقلب ده حاجه يعني اه وحديقه الفسطاط 250 فدان كان كلها كان مقلب عموما ده ده الفصاد ده عليها مباني تقريبا لا لا يا فندم لا يا فندم شرطة حد- سياحة وعليها لا لا حديقه الفسطاط دي حديقه كبيره مساحتها 250 فدان ما شاء الله اه كلها كانت كان على مقلب مقلب اصول زمان مقلب- عمره مقلب.
عمر المقلب ده قد ايه؟
آه، هو حسب ال- حسب السعة.
حسب الساعه حسب الجره اللي انت عاملها ما- ماكس- ممكن ممكن تعيش معاك 15 و20 سنه يا.
اه لان لو بتراعي فيها الاشتراطات البيئيه مظبوط والدفن والدرك مظبوط وبتاع فبيبقى العمر بتاعها حسب ال- ال- الساعه بتاعتها الموجوده بس كلها دي مقالب بتوصل في وقت معين بت- بتغلق هذا المقلب وبتبتدي تاهيل المقلب لتحويله يمكن اقرب مثل برضه عندنا ال- آه، الوفاء والامل ده احنا اهلناه خلاص ان شاء الله تعالى ده آه، مطروح قريب جدا على آه، مشروع مشروع آه، يعني حضاري على غراء حديقه الازهر ده ان شاء الله تعالى بالمساحه الكبيره دي كلها ان شاء هيبقى مكان جميل بيليق بال لان النهارده بقى محور رئيسي مم.
محور رئيسي تعال محور نتكلم بقى على رئيسي.
الأماكن العشوائية أو الشعبية جدا. آه، في اتصال طيب ها- هات الحاج أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام السلام يا ورحمه فندم الله وتعالى وبركاته انا من شبرا أهلا حضرتك وسهلا بك أهلا بك فانا بقول لحضرتك شبرا عندنا ما فيش اي اهتمام بالنظافه خالص ادي عنوان على طول قولي شارع إيه على طول شارع أهو.
خمر شارع خمرويه شبرا مصر جنب اسم الساحل جنب اسم الساحل شارع خمرة.
خمرويه اه وفي عربيات آه، خرده كتير موجوده في الشارع مم.
وطبعا بيتراكم تحتيها يعني لا هو- مؤاخذه يعني ال- أه، بيتهيألي هو العالم كله.
العربيات دي بالذات يا فندم العربيات اللي موجوده في الشارع لو آه، يعني دي دي مسؤوليه شرطه المرافق ومش طب نعمل لكن ايه لو ومفيش- عربيه مع مفيش حد بيسال مفيش حد لو بيسال عربيه ما ما احنا يعني احنا ما- هو في واحد بيشتغل يعني كهربائي سيارات او ميكانيكا حاجه زي كده في ميدان الحافظيه هو واخد الشارع كله مستولي عليه كده بالعربيات الخرده اللي عنده حاضر فانا اشوف انا يا فندم السيد رئيس الحي وننسق معاه في ومفيش العربيات دي.
النظافه بقى يعني تنفع.
حضرتك مش قادره اوصف لك يعني لا حاضر يا فندم حاضر يا فندم تأمري يا فندم شكرا شكرا لحضرتك يا حاج شكراً.
أم أحمد شكرا آه، زي ما بقول لحضرتك كن- كنا لسه طيب برضه طيب يا استاذ سعيد سلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بقول لو سمحت اتفضل يا فندم والله يا اخي انا شارع جسر السويس دوت انا بمشي فيه كل يوم اه البياعين جم شالوه من ازمه مسكن من يومين حطهم او من ثلاثه ورجعوا تاني وقفوا زي ما كانوا ولا كان باي حاجه امم وجسر السويس مقفول نفسه والبنتين من اول روكسي لحد بعد حديقه بدر مشغلات ده طريقي كل يوم من هناك امم
يعني فقال- وبعدين في حاجه انتوا بتدوروا على الكهرباء المقطوعه والكهرباء ضع- والكهرباء صح ولا لا؟
ايوه صح صح الناس البياعين مولعين كهرباء منين؟
من اللي عم- من اللي عملت اللي نار في الشارع وسايبينهم لبسوا الحي بياخدوا منهم فلوس لا مش سايبينهم ولا حاجه هو بس لا سايبينهم ما شفتش واحد خد مخالفه لا ما- معلش يعني احنا شايفين في في مصايب كهرباء عندنا وفي مشاكل كهرباء انا معاك صح ولا لا؟
انا انا عايز عايز اقول لك يا حاج سعيد ان من كام ساعه كان في آه، آه، احد الضباط عمل مشكله مع باع جائلين ضربوه ضربوا ضابط الشرطه يا أستاذ، وضربوا الامين اللي أنا معاه شفتهم ترتيب واقول لك على حاجه بس كان- وسرقوا سرقوا كمان طبعا جاتهم
استاذ انا شايفهم منزلين في في ماسك لازم الناس دي تاخد فيها قرار لا، هو- طبعا بياع منور 10 لمض القرار في عودة الأمن يا سيدي صح البيع الواحد.
عودة عودة الأمن وعودة هيبة رجل الشرطة من جديد الآن العربيه نفسها ما فيهاش تعريفه وعليها 10 لمض كهرباء 500 لمضه ده انا ما بتحرق دم وانا ماشي ايوه بيحطوا نوع كبير جدا طبعا مم.
والله العظيم ثلاثه تحت كوبري الاماريه بياعين فارسين وعاملين قهوه ومنورين من كوبري حاجه غريبه يعني يعني مش فاهم ها، بتاع مباحث الكهرباء يقول لك إحنا
شكرا يا حاج سعيد جزاك الله خير يا حاج سعيد هو انا و- بص عايز اقول حاجه وبالنسبه لموضوع الاشغالات دي موضوع من المواضيع ال- المطروحه في محافظه هو أساسا القاهرة.
أمن اه اساسها امن وب- آه، لكن احنا ك- في الم... ك... في محافظه القاهره مع المحافظ وبتاع وهيئة النظافة يعني دلوقتي- صعب صعب لا لا ما اقدرش لا، يعني ما انت لا أقدرش.
مانع لا، ماليش بالعكس، علاقة.
انا بحمل بيحملني جهد اكتر من جهد يعني المكان بينضف بعد هو بي- ساعتين هو- بي- ما يعني حتى في آه، في شارع القاهره في شارع طلعت حرب في قصر النيل في شارع الرئيسي هي مشكله مشكله الباعه الجائلين موجوده منتشره محتاجه حزم محتاجه قوه محتاجه شرطه محتاجه احنا في اماكن كتيره دلوقتي ابتدوا يعملوا سويقات للناس دي لازم الناس دي تروح هذه السويقات لازم الشوارع دي تن- تفضى مره ثانيه لان ده هم دول اساسا برضك عاملين ازمه المرور ازمه المرور مو- بيشارك فيها جزء كبير جدا في ال- باعه جايلين.
باعه جايلين مش موجودين بيشارك ده هم عنصر اه أساسي عنصر اساسي في الشارع آه، جزء كبير جدا من الكهرباء بيستغل بيس- بي- بيستغلوا الكهرباء استغلال سيء وانا بقول لحضرتك بيستغلوا استغلال سيء نتيجه الاسلاك اللي متركبه في الاعمده ومهما تعدي وتقطع الاسلاك دي قطعها بترجع مره ثانيه محتاجين ال- برضك نقول ان شرطه المرافق تساعد معانا مره ثانيه في القضاء على هذه الظاهره أنا متفق معاك في هذا الأمر طب احنا آه، آه، آه، بنتكلم عن السيارات القديمة اللي راكنة في الشوارع بقت منتشرة نتيجة الحرق ونتيجة الإتلاف والكلام ده كله ده برضو مشكلة هو تؤرق بص حضرتك الآخرين.
بالنسبه لموضوع السيارات ال- ال- الموجوده في الشوارع والسيارات دي سيارات لو سياره عليها آه، رقم آه، صعب ان انت تزيدها الا بالشرطه نفسها يعني يمكن مرور، إحنا إدارة في- المرور.
في المرور لازم المرور يشيل سياره طالما ولو سيارة على بدون رقم.
لوحات.
بدون لوحات انا بشيلها انا بشيلها بمنتهى الامانه بشيلها آه وبديها مكان في مكان موجود عندنا بنحط فيه السيارات اللي هي ملهاش آه، اصحاب ويمكن في الاحداث ال- اللي فاتت دي العربيات اتحرقت كلها شلناها احنا سريعا فورا بنشيل العربيات دي ونحطها لكن المشكله كنا ان يبقى عربيه عليها رقم في عربيه عليها رقم يعني في ليها حد ما تقدرش تيجي جنبها الا عن طريق الشرطه آه، في مكان دلوقتي اتعمل في مكان في الأط- في المقطم وفي مكان في ال- آه، في مدينه مصر الشرقي برضك م- موجود مكان ممكن الشرطه ترفع بيه الم- العربيات ودي بتس- دي بتاثر معانا كمان ان احنا عندنا ما يعني عايزين نعمل خطه كنس عندنا مكانس عندنا بتاع بنحاول نخش ما بيبقى في صعوبه لان العربيات راكنه ما بتتحركش في عربيات ما بتتحركش في الشوارع ان شاء الله تعالى المرحله اللي جايه دي يبقى في برضك آه، رفع جميع السيارات دي مع الساده رؤساء الاحياء اللي موجوده في كل حي خطه لرفع السيارات اللي هي آه، موجوده في الطريق ملهاش استاذنك نطلع فاصل ثم نواصل بعد الفاصل سيد المشاهدين هنخرج الى فاصل ثم نواصل
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناها لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العشاء
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم رجعنا من الفاصل ونواصل مع المهندس حافظ السعيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة باشمهندس آه، في سؤال كنت عايز أسأله لك من بدري هو مسألة العشوائيات والأزقة ال- الحوادث اللي في العشوائيات والأزقة ديت كان في زمان آه، آه، تروسيكل موجود قديم و- ودلوقتي مش عارف آه، بالتع- يعني ده اقعدي لان ده يعني في التسعينات انا كنت فاكره في التسعينات تم انتهاء منه لان عضب خالص دلوقتي بتحلوا مشكله الحوادث والازقه دي ازاي؟
والله بص ده الحوا- الحوالي شويه الدقيقه دي يعني ابتدينا نفكر في التروسيكل جديد كده موتوسيكل بصندوق معين بنحاول ندخل فيه جبنا عربيات صغيره عربيات قلاب 2 متر مكعب صغيره ممكن تخش في الشوارع الضيقه شويه ترفع منها المخلفات عندنا مجموعه من الموتوسيكلات بنوزعها ان شاء الله تعالى خلال الاسبوع ده كده على ال- بعض قطاعات النظافه والحدائق والتشجير اللي هي ما فيش فيها سيارات والاماكن بتاعتها ضيقه تخش التروسيكل ده يرفع منها طيب آه، مشاكل المخلفات الطبية مخلفات الطبية آه، آه، حتى لما بتدفن في المدافن ما- في الإبر والسرنجات والحاجات دي بص بتحلوا حضرتك ده إزاي؟
بالنسبه للمخلفات الطبيه احنا عندنا آه، مخ- آه، عندنا قطاع خاص لوحده خالص شركه خاصه آه، وسواء كان الشركات ال- شركه FCC الاسبانيه عندها جمع طبي مختلف بسيارات خاصة بيها خالص بتعاقدات خاصة خالص مع المستشفيات مع الصيدليات مع الأماكن الطبية المخلفات الطبية الخطرة ليها تعامل تاني خالص ملوش علاقة بالمخلفات الصلبة لنا شركة تانية في المنطقة الجنوبية شركة وطنية مسؤولة عن الجمع الطبي من الوحدة مستشفيات من المراكز الطبية من العيادات صيدليات ودي ليها منظومة تانية خالص ما تخش على المدافن العمومية نهائيا إلا بعد الحرق والفرم والحرق ومعالجتها معالجه يعني تخش الصنفرمه تفرمها اه وتعالج ت- وتعالج في المحرقه تمام تمام يعني وتجيب شهاده من وزاره وزارة البيئه بتبقى م- آه، شهاده بهذا المخلفات ولا- واحنا في طريقنا دلوقتي في الشركه دي إن نعمل مدفن صغير خاص بالمخلفات الطبيه خطره لوحديها خالص بعيد عن المخلفات الصلبه ما بتدفنش حاجه مخلفات طبيه مع مخلفات صلبه خالص طيب المخلفات الصلبه المخالفات الصلبة عايز حضرتك حاجة بقول لحضرتك الم- ال- المقالب الموجودة عندنا ب- كلها مع- يعني آه، جزء كبير من المقالب من عندنا مقلبين او ثلاثة بيشتغلوا دول بنظام ال- المقلب سواء مقلب صحي او مقلب محكوم فدي في سيطرة كاملة في هذه- في المقالب يمكن احنا كنا زمان في القاهرة من اكتر من اربع خمس سنين كنا دايما نشا- ن- نلاحظ في اشعال في حرائق في المقالب وبتاع دلوقتي الحمد لله تعالى تم السيطرة على هذا الكلام بالظبط مفيش أي إشعالات آه، في مقلب آه، ابتدينا ن- نطوره جديد إن شاء الله تعالى في المرحلة اللي جاية إن كان مقلب آه، رطش على مخلفات هنخليه مقلب رطش فقط لا غير المخلفات كلها تبقى في المقالب الثانية المقالب كلها مح- محكمة مفيش فيها مفيش فيها اشعالات مفيش فيها خوف على ال- الغازات اللي طالعه منها ولا حاجه في اشراف من وزاره الص- وزاره البيئه دايما على هذه المقالب وبتعمل التقريب بتاعتها مم. طيب مسألة التدوير سمعنا كده ان كان في عرض من شركة من الشركات الأجنبية بشراء القمامة المصرية عشان قيمتها كبيرة قوي هل الكلام ده صحيح؟
والله بص بالنسبة لموضوع تدوير المخلفات عندنا في هو ده الشركات دي في كلام كتير قوي بيتم لكن ساعة التنفيذ ما بنلاقيش حاجة على أرض الواقع منتهى الأمانة يعني كلام كتير بيتم وت- أو اجتماعات ولقاءات وبتاع لكن على أرض الواقع ساعات بن- بنيجي في النامة لكن احنا عندنا في القاهرة عندنا مصانع في القاهرة قائمة قائمة حاليا يمكن مش كافية محتاجين المزيد منها عندنا حوالي 2500 طن بيتم تدويرهم كل يوم مخلفات ال- آه، الصلبة طلع منها السماد العضوي عندنا تجربة جديدة ابتدينا نشتغل فيها لمصانع الأسمنت ابتدت تاخد ال RDF اللي هي ال- آه، المخلفات اللي بعد ال- تصنيع السماد ابتدى يطلع لنا المرفوضات الموجوده دي ابتدينا ناخد منها ال- شركات الاسمنت تتعاقد معانا وتاخد جزء من المرفوضات دي بحيث تولد بيها الطاقه نظرا لارتفاع الاسعار بتاع الطاقه في الايام الجايه. آه، دي اول تجربه بنعملها مع شركه من أش- شركات الاسمنت ان شاء الله تعالى في تجارب كبيره هتتم مع شركات الاسمنت في المرحله اللي جايه خصوصا ان عندنا جزء كبير قوي برضك من المخلفات كنا بندفنه فان شاء الله المرحله اللي جايه مش هندفن هذه المخلفات وهيجيب وهيتم فلوس.
التعامل معاها لان دي بتجيب فلوس يعني وازمه الطاقه تحل جزء من ازمه الطاقه اللي موجوده عندنا بالذات في الغاز في الغاز مم. كانت امبراطورة التدوير دي يسرية لوزة ما زالت موجوده ما زالت والدة نجيب ساويرس ما زالت بس موجوده زمان عندها 100 سنة لا ما زالت وبتؤدي العمل آه، والله؟
وشغاله ده في- دي جامدة جدا في يسرية لوزة القطاعات اللي شغاله فيها آه، في القاهره معانا في شغاله في آه، واخدة منشية نصر طبعا قطاعين أساسي.
واخده في منشيه ناصر في المساكن الجديده في منشيه ناصر في والبيئة.
الخمس مراحل وشغاله اه فوق شغاله فوق في الخمس مراحل الاسكان الموجود فوق شغاله في آه، زينهم القديمه والجديده والمستوى فيه مستوى كويس الناس راضيه عنها وانا راضي عن المستوى اللي هم فيه دي لكن عندها فعلا- ولا 90 سنة دي فندم.
نعم، اه عندها بقى- ربنا ده الصحه بتشتغل يعني طالما بتبذل عملها وبتأدي عملها بمنتهى الاتقان يعني مش مم.
شركات ال- اللي اماكن هي ش- شركات صغيره شركه صغيره اه صحيح بتاخد أجزاء- قطاعات صغيره منها كده لكن بتؤدي العمل فيها ب- اه شغاله فلوس الصندوق الاجتماعي برضه يعني ما يعني من دقن وفتله يعني يعني هي اي نعم والده نجيب ساويرس لكن هي شغاله بفلوس صندوق الاجتماعي بتاخد فلوس من الصندوق الاجتماعي كدوله عشان مشاكل البيئه ومش عارف ايه ومن وزاره البيئه بتاخد فلوس وتشتغل بيها يعني ما فيش حاجه يعني هي طبعا مستوى نظافه كويس جدا مشكوره آه.
لحضراتها بس تستفيد من اعاده التدوير بشكل كبير جدا اكيد اكيد عندها ما عندها تجارب كويسه في اعاده التدوير انا انا زرتها اه طيب عشان أنا- اولا انا عندي مواضيع كتير عايز اتكلم فيها بس الوقت عندي ما- يعني مساله الاناره عايزين حضرتك تكلمنا على مساله الاناره في الشارع الرئيسيه ال- آه، الاناره بص حضرتك حاجه الاناره احنا عندنا في القاهره حوالي 4 مليون عمود القاهره فيها حوالي 4 مليون عمود آه، طبعا خلال المرحله اللي فاتت دي بردك السرقات بتاعه الكابلات سرقات المحولات اللي موجوده يمكن المحول اللي على المحور ان ايه ده اتسرق خمس مرات طب ولما تعملوه ابنه له غرفه هو.
بنينا غرفه يعني مش عايز اقول لك عملنا كل حاجه حطوا غفير والله عب- يعني كل حاجه اتعملت لكن آه، موضوع الاناره في القاهره ما ما آه، يعني المستوى فيه بنحاول نرفع فيه المستوى لكن طبعا نظرا لاحداث المشكله بتاعه الكهرباء أثرت الموجوده عليك حاليا، طبعاً.
فبنحاول دلوقتي ترشيد الاستهلاك التيار الكهربي وضعين خطه لترشيد ما عدا المحاور الرئيسيه والكباري يعني احنا مش عايزين آه، نرشد في الكباري وفي الشوارع الرئيسيه لان فيها مشكله لكن الشوارع الجانبيه ان شاء الله تعالى عندنا خطه شغالين فيها حاليا دلوقتي في ترشيد الاناره بنسبه 50% نظرا للاحداث اللي موجوده دي في مشكله في الاناره شويه ابتدينا الم- آه، محافظه القاهره مشكوره ادتنا الكفاءة مبلغ عندك من قد إيه فندم؟
عندنا كفاءة الإنارة في معظم الشوارع الرئيسية ما عدا المنطقة الجنوبية الكفاءة فيها منخفضة شوية ويمكن احنا لسه واخدين مبلغ من المال من محافظ القاهرة الدكتور أسامة مشكورا ادانا جزء مبلغ من المال نبتدي نرفع فيه كفاءة المنطقة الجنوبية بالذات في آه، طريق الاستراد لأن طريق الاستراد من الطرق الرئيسية المفروض نرفع فيها فإن شاء الله تعالى خلال المرحلة اللي جاية دي قريب جدا هنرفع كفاءة ال- المحور ده كهرباء- ك- الإنارة في القاهرة يعني ب- ما- يعني تفوق ال 75% تفوق ال 75% ويمكن دي احنا عايزين نخفضها ل 50% نتيجة الصيف داخل وفي مشاكل شوية في الكهرباء فإن شاء الله تعالى هنوصل بيها طيب، نتكلم عن المستقبل ده.
تجميل حدائق العامه الحدائق العامة عندنا في القاهرة مجموعة من الحدائق سواء كان كبيرة.
حدائق عامة أو حدائق متخصصة أو حدائق متميزة عندنا مسطحات خضراء كبيرة جدا ويمكن آه، ده الشغل الشاغل ال- آه، المرحلة اللي احنا فيها اللي هو الاهتمام شوية بالخضرة اهتمام شوية بالجمال اهتمام شويه بالحضاره برفع مستواها باستنباط انواع جديده من الزهور بحيث الزهور تبقى موجوده آه، هنحاول ندعم قطاع الحدائق والتشجير بشويه معدات شويه لان كان عندهم عجز في المعدات الموجوده سواء كان معدات التأليم سواء كان معدات القص النجيله فان شاء الله تعالى في كل الاحياء هنحاول ندعم هذه الأيا- القطاعات دي في المرحله اللي جايه كان عندنا مشكله شويه في الميه ابتدينا نحلها مع مرفق الميه نتيجه قطاع تيار الميه في بعض الاحياء سواء احنا حولنا معظم حدائقنا ل- من ميه عكرة. حلوه لميه عكره ففي ضعف برضك في ميه العكره في قطاعات معينه وده بيأثر علينا بيخلي ال- ما بي- موت زرع.
مش ميه آه، ابتدينا نجيب ان شاء الله تعالى المرحله الجايه جايبين شويه آه، مو- هنحاول نجيب معدات عربيات فنطاس.
فنطاس ميه لكل حي طيب اخر موضوع نتكلم فيه هو موضوع آه، آه، العنصر البشري انا عايز حضرتك تقول لي ماذا قدمت للناس الغلابه الموظفين اللي في هيئه نظافه تجميل القاهره اللي هم بيسموه البلديه كان زمان يطلقوا عليهم بلديه الناس الغلابه دول المس... يعني ناس صراحه يعني يستحقوا كل المساعده والدعم قدمت لهم ايه والله بص يا فندم انا آه، طبعا انا جزء لا يتجزا من منظومه الدوله فانا الدوله المرتبات بتحكمها قانون آه، الدوله لكن الحمد لله تعالى احنا في ال- في الهيئه كنا من اول ناس طبقنا الحد الادنى للاجور اللي هو 800 جنيه ولو ان ده غير كافي غير كافي لعمال غير نظافه كافي بالمره يا فندم عمال النظافة عمال ط- طبقة يعني كانت مهمشة المرحلة اللي فاتت كتير جدا آه، ان شاء الله تعالى آه، عملنا لهم حافز تميز لكل العاملين في الهيئة ابتدينا ناخد ح- ابتدينا نعمل ح- حافز تميز بيوصل آه، بي- بيوصل 25% من المرتب الاساسي بس هو الاساسي طبيعي تعبان فدي مشكله فاحنا نحاول ان شاء الله تعالى المرحله اللي جايه الدوله بس الدنيا تقوم معاها شويه ان شاء الله ترفع الحد الادنى للاجور شويه زي ما بي- بيقال فده آه، بيبقى الاساسي بتاعه بي- كبير شويه احنا عندنا شويه مطالب للعمال بتاعتنا نتمنى ان الدوله تساعدنا فيها يمكن انا لسه من يومين ثلاثه عامل مذكره لسياده المحافظ رفعنا وزير الماليه سنة عندنا ال- بدل المخاطر الناس بتاخد بدل المخاطر أيوة، عشان لو نرفع بعت.
النسبه لو شويه لان بيشتغل ده في أسوأ بيشتغل شيء.
اه بيشتغل في حيوان بيشيل حيوانات نافقه بي بي أمراض، بيشيل بيتعامل أمراض.
في ال- في المخلفات طب- مخلفات بيطلع حقن بيطلع حاجات معظمهم مرضى نتيجه التعامل في هذا آه، طلبنا رفع ال- ال- بدل ال- الوجبه بدل الوجبه بياخدوا 10 جنيه في الشهر 15 جنيه فده في الشهر؟
مبلغ في الشهر فده مبلغ هزيل جدا والناس في جداً.
البترول بياخدوا بدل وجبه 100 جنيه في اليوم مبلغ هزيل جدا فطلبنا اليوم.
نتمنى ان ان يبقى ان شاء الله تعالى في استجابه لبدل الوجبه دي نتمنى برضك ان ال- العمال دي الحمد لله تعالى احنا في المرحله اللي فاتت دي المده اللي فاتت دي ثبتنا معظم العماله كان في جزء كبير جدا عماله مكافاه شامله كنا من اول الناس اللي ثبتنا العماله عندنا كل من كل عامل او كل موظف في الهيئه عدى ثلاث سنين خدمه بن- فورا بنحاول ن- ن- نثبته بنحاول ن- نعمل لهم آه، بعد التثبيت ليهم لو لو ليها لو بنضمها بنضمها لهم محتاجين برضك من الدوله بتبص لنا نظره لان العامل عندنا ما بيخرج معاش بيخرج ما بياخدش حاجه خالص ازاي يا فندم فمكافاه نهايه خدمه مفيش مكافاه نهايه خدمه فنفسنا نتعامل زينا زي ما الدوله ساعدت وهيئه النقل وعملت للناس عايز اسال سؤال الموظف في محافظه القاهره بيخرج مش بياخد مكافاه الخدمه والله انا انا بياخد انا كهيئه عايز نظافه انا بقول لحضرتك مش ده جزء لا يتجزأ من محافظه القاهره لا هي ولا ده شغال في كوكب اخر لا هو الهيئه دي هيئه ليها موازنتها المستقله ما- يعني ما- كده بس انا بالنسبه لي احنا ما بناخدش مكافاه خدمه للعمال دي والعمال دي عمال غلابه إيه، فاحنا طلبنا ان زيهم زي هيئه النقل العام بالعكس انا بشتغل العامل ده شغال في الشارع طول النهار سواء في الصيف سواء في الشتاء آه، الناس دي مكافحه الناس دي بتشتغل على مدار 24 ساعه الناس دي متواجده يعني في اي وقت ومنظومه العلاج بتاعتهم منظومة العلاج هو كلها بتشتغل في التأمين الصحي وكلنا نعرف ما هو التأمين الصحي بنتمنى ان ال- يحصل فيه تطوير في المرحلة اللي جاية الناس دي لها ربنا فإن شاء الله تعالى نتمنى ان الدولة تبص لهم نظرة مستقبلية في المرحلة اللي جاية لعمال نظافة يبقى لهم كادر خاص يبقى لهم بدل مكافأة نهاية الخدمة دي أساسية يعني ما في كل الناس بتاخد بتاخد مكافأة نهاية الخدمة مش م- يعني عمال نظافة ما بتاخدش مكافأة خدمة ليه؟ بيقعد 40 سنة ويطلع ما بياخدش ولا مكافأة نهاية خدمة مع ان انت حضرتك مفروض.
يعني يعني يعني يعني ميزانيه نظافه القاهره تقريبا حسب مثلا تصل لرقم نص مليار تقريبا او كده لا هو هي مت- هي هي متضخمه نتيجه التعاقدات مع الشركات لكن آه، ك انت مش منها حاجه لا لا لا ما في- محورجية.
ما هو ده بيروح لل انتوا محورجيه بتاخدوا من هنا من المحافظه تدوا للناس وشكرا للشركات لكن للش- انتوا للشركات للشركات اللي موجوده فيها التعاقدات بتاعتها فبتاخد جزء بي- والدوله بتساعد على فكره في يعني احنا ما- حتى ال- آه، التحصيلات من رسوم النظافه ما بتكفيش ما بتغطيش هذه الشركات والدوله مشكوره بت- بتساعدنا في تغطيه الفرق اتمنى ان شاء الله تعالى المرحله الجايه يبقى في نظره للعمال بتوع النظافه سواء على مستوى المحافظه او على مستوى الق- آه، مصر كلها يبقى يا لهم رب.
دور من هذا الكلام يا رب مهندس حافظ سعيد حافظ آه، رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره بشكرك شاكر يا بشكر افضلك انا حضورك.
اللي شاكر افضلك و شكرا و جزيلا.
و وانا بامانه بشكر مجهودك اللي انت بتعمله في القاهره ربنا وربنا يخليك.
يجازيك عنه خير ربنا يخليك.
ويعينك ان شاء الله الفتره ربنا الجايه يخليك.
على مجهود اكبر ان شاء الله بس يا ما تسيبناش تروح محافظ لا ف- ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك ربنا يكرمك يا باشمهندس حافظ الساده المشاهدين مش حضرتك الساده المشاهدين انا بشكر كل من تابعنا وكل من شارك معنا ان شاء الله الاسبوع الجاي نلتقي في حلقه جديده من برنامج دعوه الحوار كان معكم احمد سمير والسلام عليكم ورحمه الله
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار